يعرفها أهل القرآن واتقوها يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عقبة من عقبات يوم القيامة عقبة أرض المحشر هذه العقبة كيف سينجو منها الإنسان سبحان الله في كثير من المعاني الشرعية الدينية غابت عن حياة الناس ولو رجعنا للقرآن هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على هذه المعاني الله سبحانه وتعالى يقول فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا في هذه الآيات ان يوم القيامة ده عقبة كؤود وبخاصة أرض المحشر عقبة من أشد العقبات حتى في أرض المحشر الناس كلها تبحث عن من يشفع لها عند ربها تبارك وتعالى حتى يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما حل بنا اذهبوا بنا إلى من يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى في ناس ما شاء الله عدوا العقبة دي بسهولة وبيسر غير طبيعي الناس دي ما شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح عملهم الآن أو إطعام في يوم ذي مسغبة الناس دي ما شاء الله في وقت المجاعات في وقت الشدائد كانت أكتر حاجة بتصنعها ان هي بتقدم الطعام للناس سبحان الله أمر عجيب جدا أكن ممكن في يوم من الأيام الفقير أنا لما أخد له شنطة فيها زيت وسكر ورز ومكرونة وبعض الأكل البسيط أوديها الفقير ممكن في يوم من الأيام دي تخليني أنجو من عقبة يوم القيامة أيوة طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى يمكن جعل تقريبا أكتر من نصف صورة الإنسان في شأن أقوام ووصف نعيم أقوام ما كان لهم من عمل صالح إلا إن هم كانوا بيطعموا الطعام قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يا دوبك شنطة بسيطة فيها طعام أطعم بها الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة كانت النتيجة ان هم لما قدموا هذا الطعام رغم ان هم بيحبوه يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما يقول او اطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة يعني مجاعة يعني الناس حريصة قوي على تخزين الاكل ربنا بيقول في الوقت ده انه يطعم الطعام تجار الجملة اللي يعرفوا ان في في تلاعب في الاسعار او الاسعار هتغلى وهيبقى فياخد الحاجة ويعينها ويكون ده اثر سلبي جدا جدا جدا على الفقير ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه رغم انهم محتاجين هذا الطعام جدا ويروى ان هذه الآية نزلت في سيدنا علي بس طبعا اسنادها ضعيف انه لا يملك الا ثلاثة ارغفة اعطى رغيف للمسكين واليتيم والاسير رغم ان هو محتاج رغم ان هو محتاج علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ربنا نجاهم شر هذا اليوم ليه باطعام الطعام اول اصل من الاصول الهامه جدا اللي احنا لازم نفهمه كويس جدا ان اسلامنا بيقول لنا ما ينفعش ان يكون في اسلام انسان مسلم شبعان وواحد جنبه جعان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن ليس بمؤمن ليس بمؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع النبي بيقول ليس بمؤمن مش هو ده المؤمن لأن الأصل في الإيمان أن الإنسان لو عنده حاجة وعارف أن جنبه واحد فقير محتاج يقسمها بالنص ويطعمون الطعام على حبه النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله يا رسول الله من خير الناس مين أفضل الناس فقال خياركم من أطعم الطعام ما قالش الصلاة ما قالش الصيام ما قالش الزكاة ما قالش الحج ولكن اتكلم على المعاملات اللي لازم تكون بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام أعجب من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قالوا له يا رسول الله أي العمل أي الإسلام أفضل إيه أفضل حاجة في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف مين فينا النهاردة عايش بهذا المعنى انه حريص قوي على الفقراء والمساكين يطعم الفقراء والمساكين مين فينا النهاردة خايف من يوم القيامة ومن عقبة يوم القيامة اللي عايز ينجو من عقبة يوم القيامة يهتم قوي بالجزئية دي جزئية اطعام الطعام علشان كده سبحان الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحمل الطعام على كتفه ويتوجه إلى الفقراء والمساكين من ابن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يطوف بالليل على الفقراء والمساكين ويطعمهم قال الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يقولوا عليك بتاع زيت وسكر أنا بتاع زيت وسكر بس طول حياتي بتاع زيت وسكر إنما نطعمكم لوجه الله لا الحزب ولا الجماعة ولا الكلام ده خالص إنما نطعمكم لوجه الله كلام واضح وصريح جدا إطعام الطعام عمرو بن عبسة رضي الله عنه بيقول أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام فقلت له يا رسول الله من تبعك مين اللي معاك على الدين ده قال حر وعبد أبو بكر وبلال حر وعبد قلت يا رسول الله إذا أخبرني ما الإسلام قل لي إيه الإسلام تخيلوا لما نقول إيه الإسلام صلاة صيام زكاة حج النبي قال لا قال قلت يا رسول الله أخبرني ما الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام لين الكلام وإطعام الطعام هو ده الإسلام هي دي تعاملات الإسلام الإسلام لين الكلام وإطعام الطعام قلت يا رسول الله فما الإيمان قال الصبر والسماحة الصبر والسماحة هو ده الأصل النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان في ناس يوم القيامة بيطلعوا درجات عالية جدا في الجنة ليه؟ حريص على الفقير حريص على المسكين مش فقير ومسكين بس انه يطعم الطعام لا وذوي الارحام كمان اهله واصحابه وجيرانه حريص جدا ان هم ان هو يطعمهم الطعام علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الدرجات عارفين ايه الاشياء اللي تخليكم تطلعوا في درجات الجنة قلنا وما الدرجات يا رسول الله قال لين الكلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام دول الثلاث أعمال اللي بيهم ربنا يرفع لكم الدرجات علشان كده كان الأمر واضح جدا وظاهر جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم انه لما يخش المدينة تكون اول تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ان الفقير يطعم المسكين ان الغني يطعم الفقير الغني يطعم المسكين ده كان اصل من الاصول المهمة جدا يقول عبد الله بن سلام وده كان حبر من احبار اليهود وما كانش لسه اسلم بيقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانجفل الناس إليه والناس انجفلت إليه كنت ممن خرج لأنظر إليه فلما نظرت إليه علمت أنه ليس بوجه كذاب فكان من أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام معاملات أطعموا الطعام معاملات صلوا الأرحام معاملات صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام اللي عايز يأمن يوم القيامة أطعم الطعام كن حريص على الفقراء كن حريص على المساكين ايه المشكلة ان الانسان من النهاردة يجتهد غاية الاجتهاد ان مع الراتب الشهري الشهري بتاعه يطلع ولو جزء يسير جدا من طعام ولو كيلو رز ولو ازازة زيت ولو علبة سمنة طلعها لله سبحانه وتعالى شوف كيف يخلفك الله سبحانه وتعالى انظر كيف يخلفك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وفهمنا لما الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أي العمل أفضل إيه أفضل الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى إيه أحب الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله جهاد في سبيله ثم حج مبرور فلما ولى الرجل نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا أدلك على ما هو أهون عليك من هذه الثلاثة قلت بلى يا رسول الله قال أطعم الطعام يا نهار أبيض يعني أعلى أعمال الإسلام الآن إيمان بالله الجهاد الحج اللي عايز اللي عجز عن الجهاد عجز عن الحج وعايز يصل لهذه المرتبة يعمل إيه يطعم الطعام يا ريت النهاردة يكون عندنا هذا الحرص عندنا هذا الحرص اللي عايز فعلا يعدي من عقبة يوم القيامة طلع وخد بالك تقول لي انا فقير اقول لك انا محتاج تقول لي انا محتاج هقول لك برضه طلع اجتهد غايه الاجتهاد لعل سبحان الله تطلع جزء يسير ربنا يخلفك كتير جدا جدا ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت امراه الى السيده عائشه رضي الله عنها تسألها شيئا كان معاها طفلين ص- بنتين صغيرين فالسيدة عائشة لم تجد إلا ثلاث تمرات في بيت النبي ثلاث تمرات شوفوا هي محتاجة الثلاث تمرات النبي محتاج الثلاث تمرات بس السيدة عائشة أعطت للأم تمرة وللبنت الأولى تمرة والبنت الثانية تمرة البنتين أكلوا التمر ثم نظروا إلى التمرة التي في يد أمهم فاقتسمتها خدت نص التمرة دي اديتها لدي للبنت دي ونص التمرة دي اديتها للبنت دي السيدة عائشة وقفت تتعجب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة فقال يا عائشة ولم تعجبين لقد أوجب الله لها الجنة بما صنعت يبقى أنت لما تطعم ابنك وانت محتاج الطعام أوجب الله له الجنة بهذه عشان كده بصوا يا جماعة مش ربنا هيوجب ال- الجنة ب- ب- بأكلة ده بنص تمرة بنص تمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ما عندكش نص تمرة بلقمة عيش مش برغيف لا ده بلقمة عيش النبي قال لنا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق عبد من كسب طيب وإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب اسمع اللي جاية دي حتى اللقمة ده إنسان فقير ما عن- ما عندهوش رغيف يعني ما عندهوش في بيته رغيف ده معهوش إلا لقمة حتى اللقمة يتصدق بها العبد إلا ويتقبلها الله عز وجل فيربيها له وينميها له حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات كجبل احد حسنات اللقمه امال تخيل بقى النهارده انا ضغطت شويه على نفسي من قدس بيتي وزوجتي واولادي علشان اطلع شنطه فيها سمنه وزيت وسكر ورز وما يحتاجه الفقير انت متوقع اذا كانت اللقمه يوم القيامه تبقى كجبل احد حسنات امال بالنسبه لك لما تسعى للفقير بشنطه تسعى الفقير لا تبتغي بهذا الطعام اللي انت عايز تطعمه له الا وجه الله سبحانه وتعالى انت متوقع اذا كانت اللقمه بقواعد ال- الحساب لقمه بتساوي كجبل احد حسنات امال الشنطه دي ممكن تساوي عند ربنا سبحانه وتعالى ايه النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفره من موجبات المغفرة لو واحد بيقول يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي المغفرة فقال صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفرة إطعام الطعام اطعام الطعام وكل ما كان الطعام ده انت في حاجة اليه ده كان مدعاه انك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من القنطرة علشان كده لا نعجب ابدا ان عثمان بن عفان في وقت المجاعة وهو جاي له قافلة من بلاد الشام التجار يقولوا له نديك الدرهم ب- ب- باتنين يقول لهم عندي اللي يديني اكتر طب الدرهم بثلاثة عندي اللي يديني اكتر الدرهم باربعة عندي اللي يديني اكتر الدرهم بخمسة قال لهم عندي اللي يديني اكتر قالوا له يا عثمان قالوا له يا عثمان يعني نحن تجار المدينة وليس هناك احد ياخذ هذه القافلة الا نحن قال عندي من يعطيني الدرهم بعشرة هذا ما وعدني ربي عز وجل او اطعام في يوم ذي مسغبة في وقت المجاعة تطعم تلاقي سبحان الله تعويض ربنا سبحانه وتعالى غير طبيعي علشان كده سبحان الله احرص احرص كل واحد مننا النهارده ياخد العهد بينه وبين نفسه اللي عايز فعلا ينجو من يوم القيامه جاهز كل يوم ش... كل كل شهر كل شهر شنطه ولو بسيط حط فيها كيلو رز واحد وانت لا تدري ممكن حبايه الرز دي تساوي ايه عند ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم تطعم جوعته أو تشبع جوعته تشبع جوعته يا نهار أبيض أحب الأعمال إلى الله أيوة ده أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أحبابي احنا مش عايزين النهاردة نخرج من درس النهاردة غير بعد ما نأكد على المعنى ده لازم نطعم فقراء لازم نطعم مساكين لازم نكون مع الناس دي ولازم نفهم كويس جدا ليس المؤمن ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع بص على دايرتك دايرة الجيران حد محتاج روح له بص على الدايرة الأوسع أو الدايرة اللي قبلها دايرة الأهل حد محتاج اديله دايرة الجيران دايرة الأصحاب اللي تلاقيه محتاج اديله وسبحان الله أنت لا تدري لعلك تتصدق بشيء يسير جدا جدا جدا يكون مقداره عند الله عظيم جدا جدا جدا ولرب درهم سبق مئة ألف درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي أحبابي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا دول ربنا ادالهم الجزاء العظيم فقال ربنا تبارك وتعالى لهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم جنة وحريرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخلاق الإسلام فضائل يعرفها أهل القرآن والتقوى يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان